لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف وأخواتها وهذه هي الحلقة الثانية منها وقبل أن تسألوني كيف أسألكم أنا كيف كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إنني أريد أن أطمئن كيف كيف عبادتكم ها صلاة الفجر أخبارها إيه وقيام الليل في ركعتين قبل صلاة الفجر ولا في 11 قبل النوم أنا أريد أن أطمئن على القرآن القرآن المصحف بتقرأ كل يوم قد إيه طمني طمني على أحوالك مع ربنا قبل صحتك وقبل الشغل وقبل الفلوس وقبل العيال وقبل المشاكل وقبل الدنيا كلها ربنا حالك مع ربنا كيف حالكم مع الله هي دي بقى حقيقة كيف وأخواتها كيف حالكم مع الله ها يا ترى لو مت دلوقتي تلاقي ربنا راضي عنك كيف كيف تجد ملائكة الموت يا ترى هيجولك بكفن من الجنة وحنوط من الجنة يقولوا لك اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان يا ترى ولا كفن من النار ومسوح من النار يا ترى النهارده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان الروح تكون فوق النعش فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها كيف حالك مع الله أخبارك إيه اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين هي دي حق- حقيقة كيف وأخواتها ولذلك أيها الإخوة برنامجنا كيف وأخواتها لنعرف كيف ندخل الجنة كيف نرضي الله وبدأنا الحلقة الماضية في التوحيد كيف ندخل الجنة قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة وبعدين سألنا كيف كيف ندخل الجنة ها؟ كيف نقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه قلنا واطأ القلب فيها اللسان يبقى القلب بيقول مع اللسان الإيمان يا جماعة عقيدتنا الإيمان إخوتي أنا بحبكم في الله انتبهوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص الإيمان قول وعمل طب قول له يسكت الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قول قول القلب وقول اللسان القول قولان قول القلب وقول اللسان قول القلب اعتقاده ان يعتقد القلب اسمها عقيده عارف عقيده يعني ايه من من العقده يعني ح- لو لو جبنا آه، خيط وعقدناه عقدنا عقده ها خدت بالك ازاي عقدنا عقده ادي العقده اهي يا اخي عقدنا عقده هذه العقده خلي بالك ازاي ان انا لو جاي ماشي كده اجي عند العقده وايه ها هي دي هي العقيده من دي الع... العقده دي اللي موجوده في ال... في القلب اي حاجه تيجي تعدي تيجي عند العقيده ها وتقف العقيده توقفها العقي... العقيده تمسكها لما تقف عند العقيده لا تمر الا بعقيده وعن عقيده هي دي قول القلب اعتقاده ان القلب يعتقد ان بقى في نقطه في القلب انك بتشهد ان لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله يعني لا تخاف الا من الله لا ترجو الا الله لا تحب مطلقا الا الله هي دي العقده العقيده اللي في القلب هو ده قول القلب لازم القلب يقول قول القلب اعتقاده وقول اللسان نطقه ان انا اقول بقى لا اله الا الله وزي ما قلنا في اللقاء الماضي يا جماعه ان مش لا اله الا الله لا مش مش مش مش, مش غنى هي لا وانما مخلصا من قلبه يبقى قول القلب اعتقاده وقول اللسان نطقه القول قولان قول القلب وقول اللسان والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية كل ديك معاني شغلة القلب إن القلب يشتغل بقى يشتغل يا جماعه احنا قلنا كده لو واحد قدامه ميه وهو عايز يشرب الميه اهي قدامه وهو عايز يشرب يقول نويت اشرب نوينا نشرب نوينا نشرب يبقى شرب عمره ما يشرب طالما ان هو كلام يبقى ما ينفعش نقول ايه نويت اصلي والقلب مش موجود ده عشان كده النيه محلها القلب يعني ايه النيه محلها القلب انبعاث هو ده كيف اهي كيف اهي كيف اللي انت بتدور عليه كيف هي انبعاث القلب الى جهه المطلوب التماسا له انبعاث القلب هو ده اذا ذكر الله وجلت قلوبهم عايزين يتحرك يتلحلح يتنطق ينطق القلب قول القلب اعتقاده وعمل القلب حب خوف رجاء توكل يقين رضا إنابة إخبات خشية كل المعاني القلبية إن القلب يتحرك القلب يعمل تحس بيه تحس بيه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا قول القلب اعتقاده وعمل القلب الأعمال القلبية عمل اللسان نطقه وعمل الجوارح صلاة وصيام وزكاة وحج هي دي سنان مفاتيح لا مفتاح لا إله إلا الله قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال نعم ولكن إذا جئت بمفتاح له أسنان يفتح لك وإلا لم يفتح يبقى لا إله إلا الله لها أسنان مقتضيات لها أسنان شروط لها أسنان لوازم لها أسنان أعمال لها أسنان لازم تبقى عارفها هي دي كيف نوحد الله النهارده بقى لقائنا التاني مع الجنة اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها لقانا الثاني مع الجنة من قال, قال رسول الله هو أنا مش كل ما أقول قال رسول الله أتحايل عليك عشان تصلي على النبي قلنا كتير أنا مش بشحتها منك دي بعشرة من ربنا أنت الكسبان من غير ما أقول لك بقى أول ما تسمع اسم النبي تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أبى يعني إيه رفض كل كل أمة النبي يدخل الجنة إلا اللي يرفض يدخل الجنة قيل ومن يأبى مين يرفض يدخل الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الله أكبر يبقى سكة الجنة النهاردة بعد ما كانت الأولى التوحيد الثانية ورا سيدنا النبي اللي هم الإخلاص والمتابعة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك تمشي ورا سيدنا النبي حذو القزة بالقزة أنا عايزك تتصور معايا كده لو في سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ماشي على الرمل ورجليه بتغرز في الأرض ما تصلي عليه بتعلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماشي خطوة خطوة ماشي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة انت جاي بعد منه تحط رجلك فين نفس جوه داخل مكان رجله وراه لحد ما توصل لباب الجنة إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تهرش في دماغك كده شوف كان بيهرش ازاي وزيه كان بياكل ازاي زيه كان بينام ازاي زيه كان بيصلي ازاي زيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم واذا جينا نتكلم بقى عن اتباع النبي فلازم نتكلم عن السنه عشان في تحريج في لعب للاسف الشديد في الواقع والتهريج واللعب ده اللي كان من جرائه أن تجرأ بعض الناس على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكلام مش من النهاردة الكلام قديم لا لا لا لا ده مما يزيد إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك قال إيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدناه حلالا في كتاب الله أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه ألا إني اوتيت القران ومثله معه الناس النهارده احنا في كيف فلازم نتكلم عن كيف وصلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بسنته سنته هي الاحاديث الاحاديث دي وصلتنا ازاي لان الطعن الكتير والكلام الكتير والشبهات اللي كل يوم تثار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ناس اغرار اغمار مش فاهمين خلت الدنيا النهارده اي حد بدأ يشك فلذلك تعالى معايا الليله دي النهارده احنا بالنهار لسه تعالى معايا تعالى معايا النهارده نشوف بمنتهى البساطه احاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وصلت لحد عندنا النهارده ازاي عشان نمشي وراها يا جماعه اولا لازم نعتقد اعتقادا جازما ان الله حافظ السنه السنه نصف الدين وان ربنا سبحانه وتعالى وعد بحفظ السنه ربنا وعد انه يحفظها اسمع آه قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال سبحانه وتعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الذكر السنه لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هي المبينة للقرآن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله تبيين القرآن توضيح المجمل تفسير الغامض حتى وتخصيص وتقييد بعض المطلقات والعموم شغلة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أرسله كده صلى الله عليه وسلم أرسله لهذه المهمة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه من يطع الرسول فقد أطاع الله قل لي بالله عليك لما ربنا يقول لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والرسول مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم مات لما ربنا يقول لنا أطيعوا الرسول نطيع مين نطيع سنته ولا الكلام كان للصحابة لا الكلام للأمة أوامر القرآن للأمة إلى أن تقوم الساعة لما ربنا يقول لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول طيب إزاي أردوا للرسول أردوه إلى الله إلى القرآن والرسول السنة فين السنة بقى لازم يبقى عندك يقين إن السنة ديك هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أنا بحبكم في الله تعالوا وأنا بحبكم في الله نجيب القصة من الأول من الأول خالص إن الله جل جلاله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى لما يريد أنه يرزق فلان من الناس أولاد يوم سبحانه وتعالى يبعث فيه همة لطلب الزواج ويزوجه من إنسان وبعدين يقدره على أن يجامعها ثم يقدر الله الولد في بطنها ثم يخرج الولد إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه ولذلك يا جماعة لازم نبقى فاهمين أنا بحبكم في الله إن ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء عجيب انتوا هتضطروني كده ادخل في سيره في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما ربنا اختاره بيقول ايه يقول نظر الله الى الارض الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر بقايا يعني من اهل الكتاب فابتعثني ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل الأرض مقتهم كرههم ليه فرس بيعبدوا النار الروم بيعبدوا طواغيتهم العرب بيعبدوا أصنام وتتعجب لما تنظر للعرب كان واحد منهم يعمل صنم عجوة يقعد يعبده وزجاع ياكله كان يروح ي- يمشي في الصحراء يقوم يدور على حجارة عشان يستجمر بها ينظف آه، أوساخه فينقي ثلاث أربع أحجار أحسن واحد فيهم يعمله إله والباقي يستجمر بيه شيء عجيب جدا ربنا مقتهم وربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يبعث نبي وكان في الزمن ده المتطلعين للنبوة كتير كان كل الناس بيقولوا ان في نبي هيظهر اليومين دول فكله عامل كده انا انا انا اليهود مستنيين ان يبقى النبي منهم والنصارى مستنيين هرقل كان حذاء ينظر في النجوم كما في حديث البخاري فالشاهد ايه ان كله كان بيقول اه مين اه اه اه فيختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلي عليه اختيار الله قدر الله انتقاء الله اصطفاء الله سبحانه وتعالى الناس كانوا شايفين مين محمد وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مين محمد قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الشاهد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعد للأمر عدته سبحانه وتعالى القادر فلما أرسل النبي محمد من العرب أعد العرب ربنا جهز العرب إنه جعل العرب دول ها أولا فصحاء عشان القرآن اتنين جعلهم حفاظ لأنهم أميون عشان هم أميين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا فكانوا بيعتمدوا على الذاكرة تجد في سوق عكاظ يطلع الشاعر من دول يقف يقول من دماغه كده القصيدة العصماء 100 بيت وكل اللي واقفين يخلص القصيدة يكونوا كلهم حافظينها ده إعداد وتهيئة ربنا سبحانه وتعالى هيئ العرب دول أعدهم وجود العصبية فيهم عشان تنفع في الدين وجود اللغة فيهم عشان تنفع لحمل هذا الدين وجود الحفظ فيهم عشان ينفع لحمل هذا القرآن وهكذا ربنا أعدهم لحمل هذا الدين تهيئة ربنا للأمة لحمل هذا الدين وحفظ هذا الدين ليه وازاي انتظروني دقيقة وانا بحذرك اوعى تقلب خليك معايا دقيقة وارجع لك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حديث شريف روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلاث عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين شاشة تأخذك للجنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يا ترى رددتم الأذان سبحان الله العظيم واحنا بنتكلم عن الجنة آه، من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يعني بعد ما تردد الأذان المؤذن يقول الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر عند ال- حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم في النهاية صلى على رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته آه، شفت دخول الجنة سهل ازاي بس انت التزم نرجع لموضوعنا ان الله جل جلاله اعد اعداد اعد العرب لحمل هذه الرساله فجسدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه رحم الله امرا نضر الله وجه امرئ سمع مقالته فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة في بداية الرسالة نهى عن أن يكتب الحديث اللي هم ما تكتبوش كان لا يكتب إلا القرآن لكي لا يختلط القرآن بشيء لا والغاية كمان أن يربيهم على القرآن وعلى الأخذ منه صلى الله عليه وسلم حدش يكتب لكن كان في نهاية حياته ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة اكتبوا لأب... لأب- لأبي رهب و- وصحيفة الصادقة اللي كانت عند عبد الله بن عمرو الشاهد ايه خلينا في الأول ان الرسول ما تصلي عليه عشان النقطة دي مهمة جدا هتنفعك في كيف تربي أولادك ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاله آه، سيدنا آه، عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة والتوراة مواعظ فلقى فيها مواعظ كلام جميل بيعظ يذكر بالآخرة ويعني يزهد في الدنيا ك- فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله صحيفة من التوراة أعجبتني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أمتهوكون فيها هي لعبة أمتهوكون فيها هي المسألة سهلة أي حد يلاقي حاجة تعجبه يجي يحطها في ديننا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لو أن سيدنا موسى حي كانش ينفع غير أنه يمشي ورايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ي- ما ما يستعملش توراته خلاص الرسول بعث فنسخ كل الشرائع السابقة ما عادش فيه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يربيهم مفيش خلاص لا توراة ولا إنجيل ولا أهل كتاب ولا كلامي توحيد المصدر من القرآن ومن القرآن تاخد مني أنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تفصيله هي دي كيف ربى النبي أصحابه كيف وأخواتها بقى كل ما نلاقي كيف هنقولها ربهم كده أنهم تعلقوا به تمسكوا بسنته تمسكوا بأفعاله ساروا خلفه لم ينفصلوا عنه لم ينظروا حولهم لم يلتفتوا ورا سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق في حادثة الحديبية المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلزم غرزة إنه يوحى إليه فصلي عليه صلى الله عليه وسلم شوف, شوف سيدنا شوف سيدنا أبو بكر الصديق فاهم وبيقول لعمر بمنتهى البساطة كلمة فوقت سيدنا عمر وصحته سيدنا عمر كان آه، في الوضع في الوقت ده كان سائر فلساعة ما فهم بدأ يثوب ويرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الزم غرزه خليك وراه الزم غرزه ما تنفصلش عنه ابدا صلى الله عليه وسلم الصحابه حفظوا السنه تعالوا نعرف القصه بقى بالراحه لما يجي الامام مالك مثلا في الموطأ ويقول ايه حدثني نافع قال سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا هو ده الكلام اللي انا جايب سبوره عشانه النهارده خليكم معايا ها آه، اهو اهو آه، معايا كاميرا اتنين آه، طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اه يعني آه، آه، آه، النبي سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي اهو ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم صلى الله عليه وسلم ماشي سمع منه مين ابن عمر عبد الله سمع من عبد الله بن عمر مين نافع سمع من نافع مين مالك خلي بالك بقى سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس عبد الله بن عمر انت عارفه صحابي ابن عمر بن الخطاب قاعد قدام سيدنا النبي سمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نافع ده نافع كان خدام عبد الله بن عمر كان مولاه نافع مولى ابن عمر فنافع مولى ابن عمر خدامه معاه على طول عايش معاه سمع منه سمع عبد الله بن عمر بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع كان شيخ الامام مالك الامام مالك بيقول ايه سمعت نافع الكلام ده الامام مالك راح كاتبه فين في كتاب اسمه الموطأ الكتاب ده مطبوع وبين ايدينا النهارده قول لي طب ايش عرفني ان كتاب الموطأ ده هو اللي كتبه الامام مالك ده اللي سمع من نافع عن مالك عن ابن عمر اللي س- اللي سمع من نافع عن ابن عمر اقول لك في اسانيد للموطأ موجوده مني انا وامثالي من المشايخ معاهم اسانيد اثبات موجوده منه الى مالك الكتاب نفسه الموطأ مكتوب في حياة مالك عشان ان يجي النهارده يشككك يقول لك الحديث ده النبي قاله ايش عرفنا يا عم لا ايش عرفنا ده اهو كلام يقيني احنا دايما نقول ان الحديث المتواتر هو اللي بيفيد اليقين حديث الاحاد يفيد الظن الغالب لا لا لا انا بقول لك اهو ان الكلام ده هو ما تفكرش ابدا ان حد الفه لا لما اقول لك قال رسول الله حديث صحيح تاكد ان النبي قال الكلام ده لأن ربنا سبحانه وتعالى برضو القصة إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ربنا سبحانه وتعالى هيأ طلبة للعلم كل همهم الحديث اسمهم المحدثون شغلتهم بس جمع الحديث اسمع حديث سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان تفهم كيف وصلنا هذا الكلام ازاي الكلام ده وصلنا ده دينك الكلام ده لم يدون الناس قاعدين في التكييف وبياكلوا جاتوهات وحاطين رجل على رجل لا ده بالدم بدم العلماء الكلام ده دون بدمهم بسهر الليالي بسفر جابر بن عبد الله يسافر من المدينة إلى دمشق شهر عشان يسمع حديث واحد من عبد الله بن أنيس حديث عشان يسمعه بس يسمع عبد الله بن أنيس يقول له إيه سمعت رسول الله يقول اسمع حديث البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية أو في رواية طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وطائفة أجادب أمسكت الماء فسقى منه الناس وزرعوا وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من لم يرفع بهذا الدين رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول لك ان اللي انا جي العلم اللي انا جيت بيه سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ربنا سبحانه وتعالى قال- قال له إيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش بيعرف يقرا ويكتب ربنا علمه قال كده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ربنا علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكتاب والحكمة علمه القرآن والسنة صلى الله عليه وسلم فربنا أما علم سيدنا النبي القرآن وعلمه السنة صلى الله عليه وسلم علمه الحكمة الرسول علمهم للناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالرسول كان بيقعد في وسط الناس ويقول والناس تسمع في ناس بتس... بتفهم وتحفظ وتبلغ عبد الله بن عمر سمع وحفظ وراح مبلغ سمعه نافع سمع حفظ بلغ سمعه مالك سمعه يحيى ابن ابي يحيى سمعه الامام مس- مسلم منه وكتب كتابه صحيح مسلم مسلم عن يحيى ابن ابي يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عارف السلسله دي سلسله الذهب دي زي ما انت قاعد قدامي دلوقتي ها انت سمعتني دول ده انا سمعت محمد حسين يعقوب بيقول كذا الكلام ده بكره انت رحت قلته في المكتب فسمعه واحد معاك في المكتب فراح البيت قالوا ابنه سمعه انت سمعته انت اسمك ايه أي ايوه انت انت انت آه اسمك مدني ايوه م... احنا ما وراناش الا مدني ولا ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك والسامعين ها مدني سمعني فراح مدني روح البيت اتكلم سمعه اخوه هشام اخوه هشام راح يتكلم سمعه بيومي حسنين حسنين قال حدثني هشام قال سمعت مدني قال سمعت محمد حسين يعقوب يقول كذا وكذا هو ده الاسناد العلماء اللي تفرغوا للعلم ده بدأوا يضعوا له ضوابط مين نافع مين مالك مين يحيى بن أبي يحيى مين مسلم مين دول كل واحد من دول له حاجة اسمها ترجمة قصة حياته إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هي دي النهارده كل اللي يطلع في التلفزيون يقول كل اللي يطلع على المنبر يتكلم انت مين وجبت الكلام ده منين مين اللي علمك صفتك ايه شوف كان المحدثين دول واهل الجرح والتعديل عشان يقولوا ان مالك ثقه ثبت حافظ يشترطوا فيه شروط نمرة واحد مالك ده شاف نافع قبله عاشوا مع بعض في عصر واحد نافع كان عايش في المدينة يا ترى مالك راح المدينة طيب مالك في شخصه كان بيصلي فين كانت صلاته ايه مالك في شخصه كان متزوج كانت حالته ايه مالك في شخصه اما كان بيمشي في الشارع كان بيعمل ايه مالك في شخصه كان بيشتغل ايه كان بياكل منين كان ايه تعامله مع السلطان وتعامله مع اصحابه وتعامله مع تلاميذه كل دي ضوابط عشان اخد حديث من الامام مالك ارجع بقى لسيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول ايه يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم العلم اللي ربنا اداله كمثل غيث مطر وزي ما بنشوف كده المطر بيسقي الدنيا كلها المطر بينزل على الارض كلها عشان كده بيقولوا ايه الداعيه زي المطر والعالم زي البير فالعالم تروح له وتعاني انك تطلع منه الداعيه بيمطر على الناس كلها كل الناس تفهمه وكل الناس تعرفه عشان كده احنا نروح للعلماء عشان كده احنا مش علماء لازم تفهموا كده في فرق بين العالم والد... والداعيه فالشاهد ايه احسن الواد مدني بيقول لي اختم ربنا يهديه ويتوب عليه ها ال... ان سيدنا النبي قال انه مطر صلى الله عليه وسلم وغرق الارض كلها الارض دي ثلاث حتت حته قبلت الميه انبتت كلأ وعشب الناس كلوا ورعوا الله زي العالم اللي ياخد الآية وياخد الحديث ويستنبط ويستخرج ويفهم ويعلم ويشرح ويأصل ويفرع العالم واحد تاني ما بيقدرش يستنبط ويطلع بيحفظ بس فبيحفظ الحديث ويروح يقوله لواحد تاني والتاني يقوله التالت والتالت يقوله الرابع برضه عمل خير نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها في التالت أعيذك بالله أن تكون منهم التالت اللي لا بيستفيد ولا بيفيد ولا بيحفظ بيضيع مشكلة كبيرة قوي يا ترى طلعنا بإيه في الحلقة دي مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لا طلعنا ان احنا لازم كل واحد مننا بقى يعرف سنة النبي يعرف احاديث النبي هات كتاب رياض الصالحين صحيح البخاري صحيح مسلم سنن ابي داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه كتب الحديث حطها في بيتك وريها لولادك الإمام مين اللي قال من كان في بيته كتابي هذا فكأنما في بيته نبي يتكلم مين الترمذي ابن ماجه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ابو داود الشاهد ايه ان ال- هذا هؤلاء الكتب كأن النبي معاك في البيت احاديث النبي خرجنا من ال من ال من الدرس النهارده ازاي وصلنا كلام النبي كيف كيف نعمل به تبقى حلقتنا الجايه انا بحبكم في الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته